بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق يقول لك أليس هذا ال- هذه أليست هذه الآية تتعارض مع تلك الأحاديث التي ذكرت واحنا عارفين ان في هناك من يتلمس من يتلمس أوجه التعارض بين السنة والسنة وبين القرآن والقرآن وبين القرآن والسنة وكل هذا من ذي قبل يقول لك اهو في تعارض قرآن بيعارض سنة وسنة بتعارض قرآن القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والسنة تقول لأن يدخل أحد الجنة بعمل يقول لك اهو خد أنا قلت لكم من ذي قبل إني هذا ما يسميه أهل العلم بالتعارض الظاهري بالتعارض الظاهري يعني في عندنا حاجة اسمها تعارض حقيقي وتعارض ظاهري ولازم ناخد بالنا من الألفاظ دي لأن حتى في بعض المتخصصين لسه في البرنامج اللي كنا عاملينه ده عبد الله عبد الشكور هذا أستاذ في الشريعة أنا أتكلم عن الاختلاف وهو متكلم عن الخلاف فما هو يعرف ما يعرف ايه الفرق بين الخلاف والاختلاف شوف الحاجتين ايه الفرق بين الخلاف والاختلاف يعني احنا عندنا الفقهاء يقولوا انه الخلاف رحمة مش الاختلاف وفي الخلاف كلهم صحيح لكن ده ما يتقالش في الاختلاف لكن حتى المتخصصين بيعكوا في الامر ده خلاص الخلاف ان افعل شيئا على خلاف ما فعلت انت والشرع يجيز الكل يعني دعاء الاستفتاح في الصلاة ستجد فيه خلافا بين المصلين انا بقول دعاء اللي جنبي بيقول غيره في واحد تاني بيقول غيره في واحد تالت بيقول غيره صح صح هتلاقي امام وقف صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخر اصر اصر بها ما جهرش هنا تستطيع ان تقول الاثنين صح واللي قالوا صيغ الاستفتاح استفتاح الصلاة مع انهم اختلفوا خلاص في خلاف بقول اهو في خلاف هذا خلف هذا هذا خالف هذا ترجع في النهاية تقول كله صواب ده الخلاف اللي احنا بنقول كله صواب لان الخلاف يعني التعدد اما الاختلاف اوعى تقول كله صح كلهم صح لان اختلاف فهو يعني التعارض مش التعدد ان واحد يطلع يقول يجوز والتاني يقول لا يجوز هنا بقى اسمنا ايه اختلفنا فافاجئ بان دكتور الشريعه مش عارف الفرق بين الاثنين تخيلوا وانا قاعد بتكلم مش عارف ايه الفرق بين الاثنين ان انا بقول الاختلاف وكلامي كان واضح خلاص الاختلاف ما ينفعش نقول كله صح واللي يعجبك خده لازم يكون في الصح والغلط واحدة خلي هو في سكة الخلاف فاضطريت اقول له كده ان الاختلاف يعني يعني ان واحد بيقول يجوز والتاني بيقول لا يجوز وهو- ونحن نقول عندنا نقول هذا كده ان في الاختلاف احد الفقيهين اصاب والثاني فمنين نقول اخطأ ومنين انت بتقول الاثنين صواب ليه لان مش فاهم الالفاظ مش فاهم الالفاظ ولذلك كتب اصول الفقه بتعلمك بتعلمك ان تكون دقيقا في فهم الالفاظ في فهم الالفاظ لازم تكون دقيق في اللفظ اللي انت ب- ب- بتقوله بتقوله خلاص زي ما عملوا مشكلة ودي واحد سأل فيها انت أجرت مكان هل يجوز لك أن تؤجر هذا المكان اللي بيسموه الإجارة من الباطن عارفينها فأنت تروح تمأجر محل مثلا ومن الباطن كده رحت مأجر المحل ده للشيخ محمد بيحصل انا مالي ومال القضية انا بتكلم على الشرع يجوز ولا ما يجوز انا مالي ولا العب في المحكمة لا مالي انا بتكلم عن بالشرع هذا يجوز او لا يجوز عارف اللي هيفرق في ده ايه اللي هيفرق في ده ايه هذا العقد هو تأجير منفعة ولا تأجير انتفاع شوف اللفظين سمعوا تأجير منفعة ولا تأجير انتفاع شوف الكلمة هتلاقي ناس لا بتفكر في ده ولا بيمر على بالها الكلام ده هو تأجير منفعة ولا ده عقد انت بتملك فيه منفعة عشان يبقى كلامي واضح كده بتملك فيه منفعة ولا بتملك فيه انتفاع هتقف انت محتار تقول ايه تقول ايه المنفعة تتعلق بك وحدك ولا تتعدى الى غيرك واما الانتفاع فلك ولغيرك فلك ولغيرك خلاص واضرب مثالين صراع كده اضرب مثالين صراع كده خلاص كلنا وبقولها بملي بيها كلنا نعتبر مالكين للصفا والمروه ما هياش حق الواحد صح ولا حق الواحد والكعبه هي لكل المسلمين خلاص بتروح تسعى وتطوف ده اسمه انتفاع الانتفاع يبقى ليك وايه ولغيرك لما بتروح تتجوز امرأة بيبقى ملكت التعبير واضح ملكت منفعة هذه المرأة تنتفع به ولا بتدفعش فانت مالك لهذه المنفعة تنفع تديها لغيرك تقول له اتفضل يبقى دي اسمها ايه منفعة زي ما ضربنا مثال بالصفا المرة ده اسمه ايه انتفاع فلما بتروح تأجر سكن صاحب السكن بيملكك المنفعة ولا الانتفاع هو ده السؤال بيملكك المنفعة يا حبيبي منفعة يعني ليك انت بس فما بيملككش الانتفاع ان انت تروح نقله لغيرك وعشان كده القانون هنا ماشي مع الشرع انك لو رحت انت بقى اجرت الشقة المكان الباطل بيعملوا لك قضية المسألة دي اللي حسمها ايه اللي حسمها ايه علم اصول الفقه انك تبقى فاهم في منفعة وفي انتفاع وفي خلاف وفي اختلاف كل الالفاظ دي لابد ان تكون واعيا لها زي ما جينا اتكلمنا في الط... فاكرين بيع الاعضاء والتبرع بيها اللي حسم ده اللي عمل لك حلال واللي ده يا عمي القضية القضية ان الاعضاء دي برضه لازم نفهم الكلام ده ده حق مكتسب ولا ممنوع لو كان مكتسبا لجاز لك التصرف فيه زي الجلابية دي انا اشتغلت عشان اجيبها اكتسبتها فمن حقك تنزل عنها انا حر من حقك تنزل عنها انا حر فالاعضاء حق مكتسب ولا ممنوع الحق الممنوع لا يجوز لك ان تتصرف فيه باي حال من الاحوال فربنا اداك الرجولة واداك القوامة واداك الذكورة ممكن تنزل عنها تقول معلش انا الاسبوع ده مش راجل نتنازل عن الرجولة ينفع انا مش ذكر ينفع ما ينفع دي حقوق ممنوحة لا لا يمكن ان تنزل عنه من هنا كما قلت ان فهم هذه الالفاظ له دخل كبير في تحديد الكلام والفتح وفهم الكلام خلاص احنا قلنا الكلام ده كله ليه بقى بعدنا قوي ها إيه؟ اه فكذلك الامر في قضية التعارض بين الآية والحديث لازم تفهم ان في تعارض حقيقي وفي تعارض ظاهري التعارض الحقيقي ما كان على سبيل التضاد بحيث لا يمكن ان تجمع بين الامرين انك لا يمكن انك تجمع بين ضدين ضدين التعارض الظاهري التعارض الظاهري هذا التعارض خلاص هو الذي يمكن ان تجمع فيه بين الامرين والذي ظهر لك انهما متعارضان ظهر لك بس لكن حقيقة ليس هناك تعارض ليس هناك تعارض خلاص زي ما قلنا لما نيجي نقول قلنا الجان نوع من الحيات قد كده صغير والثعبان ده اضخم انواع الحيات فلما يجي القرآن يتكلم عن عصا نبي الله موسى انها بقت ثعبان وبعدين كانها جان قلنا مفيش تعارض لان احنا عندنا حجم وحركة فلو بصينا للحجم العصا بقت ثعبان كبير ولو بصينا للحركة كانت في خفتها زي ليه زي الجهاد يبقى مفيش تعارض لكن قد يبدو لبعض الناس ان فيه ايه ان فيه تعارض ان فيه تعارض هنا نقول هذا الكلام الآية تدعوك إلى المشاركة إنك تصلح لابد أن يكون لك دور فعال إنك تصلح أدي واحد وإن بغت طائفة تعمل إيه تقاتل تقاتل هذا الحديث بيدعوك إلى إنك تبتعد وكلما ابتعدت كان ذلك خيرا لك ولا تشارك لا تتدخل تكسر حد السيف تلحق بغلبك تلحق بإبلك تغلق عليك بابك إذا الحديث يدعوك إلى الابتعاد الآية تدعوك إلى التدخل تدعوك إلى التدخل فهل بينهما تعارض ده في الظاهر آه لكن حقيقة لا حقيقة لا ليه قالوا لان الفتن كما قال عنها اهل العلم نوعان هناك فتنة يظهر لك فيها الحق من الباطل فهتبقى عارف مين صاحب الحق ومين اللي على باطل وقتها وقتها ينبغي ان تكون في جانب صاحب الحق صاحب الحق وهناك فتن لا يعرف فيها من هو على حق ومن هو على باطل بل قد يكون كلا الفريقين على باطل وهي التي عناها الحديث أما الآية فكانت واضحة الدلالة لما قال الله فإن بغت إحداهما على الأخت يبقى أنت عارف فين الفئة الباغية ودام حددت الفئة الباغية فأنت محدد الفئة التي هي على حق الفئة التي هي على حق هذا الكلام أقوله الآن اللي بيقعوا على الكراسي بيقتلوا لأجلها واللي تحت بيقتلوا عشان يوصلوا لها صح؟ مين على حق ومين على باطل الآن أنا بقول لك بملء فيه الاثنين على باطل لا ده نافع ولا ده شافع صح والمسألة واضحة لك يبقى الحكم يختلف ولا يبقى هو هو اه يبقى هو ده اللي بيقول لك عليه الحديث بقى فرأيت الاثنين على باطل خلاص ابتعد ابتعد ابتعد ولذلك لما سألوني اني هنفترض في ال- الاخوان لما حاولوا يوصلوا للكراسي في مجلس الشعب وليهم اغلبيه وكذا وكذا لو الحكومه ضربت فيهم وضربت في الحكومه كنت هتبقى مع مين؟ لا مع ده ولا مع ده ولا عاجبني لا ده ولا ده بقول يا ابني اللي فيه أهو. مش خايف واللي يزعل يطق ليه؟ من وجهه نظري الاثنين باطل الاثنين باطل كده الاثنين باطل فامشي في الشوارع الاقي الاخوان طالعين طوابير آه، للبنات والنساء وعمالين يكتفوا ده فن اسلام ده ده فن اسلام ده ده فين ده بقى لكن ده منهجهم خلاص ده منهجه منهجه سعي الكرسي بقى في مجلس الشعب لو هتمشي بالاسلام مفيش كده خالص ونقعد بقى نقول آه، مش عايز انا افند واتكلم عشان ما بقاش متحامل على حد لصالح حد وما الى هذا ولكن انا اريد ان اقول ان الايه لها, لها اتجاه واضح والحديث كذلك له اتجاه واضح لو وضعت الاتجاهين مع بعض سترى ان احدهما يتمم الاخر ولا تعارض بينهما في حقيقة الامر هذه مسألة هي التي اردت ان اصل اليها وان ابينها وان لنا ان نعود الى تاريخ ابن عساكر طبعا كما تعلمون ما زلنا نواصل المسير مع هذا السبل الجليل مع تاريخ ابن عساكر ما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى آه، بأحمد وتعلمون أننا تحدثنا عن 235 من هؤلاء وقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند أحمد المئتين وست وثلاثين وهو أحمد ابن محمد ابن يونس المكنى بأبي جعفر الصدفي قالوا هذه النسبة صدفي نسبة إلى الصدف كما أنطقه هكذا الصدف نعم طيب أنا قلت فيه انا قلت في ايه انا قلت في ايه بس انا قلت في ايه بس خلاص ماشي فبقول نسبة الى الصدف وهي كما قلت قبيلة من حمير كما يقولون نزلت مصر وسيدها كان يسمى الصدف بن عمرو من كان من هذه القبيلة ينسب إلى هذا السيد اللي هو مين الصدف والنسبة إليه يقال صدفي خلاص ولذلك يقال عنه الصدفي احنا مش أشار مش أشرنا الصدف وطلع فيها الحديث إن المرأة شق وحدث بها وسمع وساق له الحديث حديثا واحدا هذا الحديث بينتهي إلى الصحابي الجليل بشر ابن صحيب وده من اللي لسه هندق ابواب ها مدرستهم ان شاء الله بشر ابن صحيب بشر ابن صحيب بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة الا مؤمن وايام التشريق ايام اكل وشرب هذا الحديث حديث صحيح اخرجه ابن ماجة في سننه وكذلك اخرجه النسائي في سننه وفي هذا الحديث في بعض الفاظه النبي صلى الله عليه وسلم جعل بشر بن سحيب ينادي في ايام التشريق ان النبي يع- بيقول لكم انه لن يدخل الجنة الا مؤمن وايام التشريق ايام اكل وشرب عارفين ايام التشريق ولا مش عارفينها ايوه ايوه كده في العيد الكبير عارفينهم طيب الحمد لله ده كانوا مش عارفينهم وقعد يقول لي يعني ايه ايام التشريف بتوع اللحمة يا ابني. خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الصحابي ينادي في الناس فذكر امرين الامر الاول اخباري والامر الثاني تشريعي والامر الاخباري الذي بيخبر الناس انه لن يدخل الجنة الا مؤمن فلا تتوقع لكافر ان يدخل الجنة باي حال من الاحوال لسه قاعد بسمع بيتكلموا في ال- في التلفاز عما حدث في الاسكندرية ولا نستطيع ان نتكلم في هذا لاننا لا نعرفه ماذا حدث بالضبط ما حد يعرف ما يعرف الا الذين عايشوا ما حدث ايه اللي جرى ايه اللي كان ايه اللي ايه اللي إيه اللي, إيه اللي المهم احنا فوجئنا بمجزرة بين المسلمين والنصارى وبالطبع قامت الدنيا ولم تقعد وجاي الوفد من الكونجرس الامريكي طبعا لازم يحطوا ونفهم اللي عايز اقطعها وبقول لمصطفى بكري من هنا لا فض فوك لانه امبارح في مجلس الشعب طص بقين عشرة لعشرة خلاص عمل باللفظ كده رسالة موجهة لبوش تقول بلغة ولاد البلد لزق له خلاص هذا الامر في الاسكندرية ايه اللي, إيه اللي داير ايه اللي حاصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا الشيء المر المريض ان هم بيقولوا ان الخطاب الديني هو الذي تسبب في هذا ان الخطاب الديني بيدعو الى كراهية الاخر والى كذا والى كذا والى كذا والى كذا فبيحملوا الخطاب الديني هذه المسؤولية اللي هو اللي اوجد ده طب ما يبصوا للقسيس اللي مبهدل الدنيا ده ما يبصوا له يا اشمعنى الخطاب اللي, اللي ما يبصوا ده اللي قاعد طول الليل والنهار يستفزنا ها وينال من القرآن وينال من الإسلام وينال من المسلمين لكن احنا الحيطة المايلة احنا الحيطة المايلة هذه واحدة ثانية خلاص يبقى لابد ان يكون هناك دعوة الى الحب واللي هيقول غير كده خلاص الشيء الثالث انك انت تلاقي واحد النهارده بيتكلم واخد بالك وللاسف شيخ من المشايخ تسمع كلامه طبعا واحد عايز يطلع في ال- يقولوا عليه معتدل عشان يجيبوه بقى في البرامج فيقول بقين طبعا واخد بالك كل اني افاجئ باني واحد ولا واحده جيبوا يقولوا لي قول لنا ازاي نرد عليهم ايه ده ليه يعني خد بالك عشان بكره يقولوا هات الامور ده ده, ده هو كده يبقى شيخ نظر قريب واخد بالك انت بعضهم بعض النصارى يروح مشتكي يقول لك انا بدخل عيال المدارس العيال تساله انت مسلم ولا نصراني لا نصراني وبعد تخش جهنم فازاي يقولوا له كده امال يعني هيخش الابرج ايه يعني ما تبقى هيخش في ما هو لازم يخش جهنم لن يدخل الجنة الا مؤمن الله طب ما القرآن قال كده بيستغلوا هذه الاحداث بقى في ان هم ينسفوا القرآن والسنة ولذلك عمر ما هبقى ليهم مصداقية عند الناس الكلام ما يتقالش كده الكلام يتقال ان انا لازم ابغاضه اه بكرهه يبقى